منار الشورى قول وحوار والشورى للدين منار هذا الإسلام يعلمنا أن يحيا المرء ويختار وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم للمسلم السلام عليكم ورحمة الله حلقة جديدة ببرنامجكم دعوة للحوار في الحقيقة موضوع النهاردة يعني هو موضوع آه، جديد ان احنا نتكلم فيه آه، وموضوع ناس كتير مش واخدة بالهم منه هو موضوع حقوق الانسان عندنا مجلس اسمه المجلس القومي لحقوق الانسان عندنا مؤسسات مجتمع مدني انتشرت عن حقوق الانسان وبرضه عندنا تمويل خارجي مرتبط بحقوق الانسان نتكلم برضه عنه يعني موضوع حقوق الانسان ايه حقوق الانسان وعلاقته بالمجتمع ايه آه، دور المجلس القومي لحقوق الانسان بيفيد المجتمع المصري بايه آه، ايه هي آه، ال- آه، آه، ال- الموضوعات اللي مت- ممكن يلجا اليها مواطن آه، للمجلس القومي لحقوق الانسان هل هو موضوعات تتعلق بعلاقه المواطن باقسام الشرطه مثلا علاقه المواطن بمؤسسات الحكوميه المختلفه ده موضوع موضوع اظن ان احنا لازم ان احنا نعرف حاجات كتير عنه ولازم ان احنا نشوف حقوقنا فين لدى هذا المجلس القومي و آه، آه، آه، ان يكون في تعاون بيننا وبينه ويكون في آه، التخصصات اللي موجوده عنده كل مواطن ليه دور في هذا التخصص او محتاج آه، هذا التخصص او عنده مشكله وخاصه ب- ب- بهذا الشان في حقوق الانسان او مجلس القوم يلجا للمجلس ويشوف مجلس يقدر آه، يساعده بايه لذا يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ امجد فتحي رئيس مجلس امناء المؤسسه الافريقيه للتربيه المدنيه وحقوق الانسان وايضا هو مستشار الاعلامي للمجلس القومي لحقوق الانسان يعني له صفتين صفه كمجتمع مدني وصفه ايضا آه، للمجلس القومي لحقوق الانسان اهلا بك استاذ امجد اهلا استاذ احمد اظن ان موضوع حقوق الانسان موضوع كبير جدا يعني موضوع مفتوح فيه موضوعات يعني يتفرع منه موضوعات كثيره جدا واظن ان ثقافه حقوق الانسان في المجتمع المصري زادت شويه بعد الثوره لكن برضه مش الزياده اللي يتمناها او التي نتمنى ان نراها مش زي المجتمع الاوروبي او المجتمع الغربي عامه آه، اسمح لي بدايه آه، ثوره 25 يناير قامت من اجل حقوق الانسان فعندما نادى الشعب في ميادين التحرير عيش حريه عداله اجتماعيه مم.
هذه هي مبادئ اساسيه لحقوق الانسان فلما اتضغط على الشعب والشعب حس انه ما خدش حريته مش حاسس ان موجود في بلد غير بلده قامت الثوره لما انتهكت حريه الانسان واظن ان خالد سعيد ايقونه الثوره المصريه لما انتهكت حياته وهو بيتم القبض عليه قامت من اجله الثوره قامت من الثوره المصريه قامت من اجل اعلاء مبادئ حقوق الانسان مم.
ف... فلذلك احنا دلوقتي لما حضرتك بتقول لي هل في الدول الأوروبية أحسن ولا احنا في عالمنا العربي أحسن أنا هقول لك عشان توصل الدول العربية للمستوى الدول الأوروبية للمستوى اللي وصلت فيه خدت سنوات من التطور عشان توصل فيها الحرية والعدالة طب الاجتماعية ما احنا خدنا سنوات برضه من من التطور خدنا سنوات مع مجلس القومي لحقوق الانسان قبل الثوره بكام سنه وهو موجود يعني انا انا عن نفسي انا مش عارف يعني يعني هذا المجلس دوره الحقيقي آه بداية آه احنا هقول لك على حاجة عملها المجلس ولازم الكل يعرفها الحكم اللي استندت إليه محكمة القضاء الإداري في حل الحزب الوطني بسبب تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان بيصدر التقارير وليست جهة إلزام يعني بيعمل لجنة التقصي الحقائق ويقول يجب أن يكون هناك كذا وكذا وكذا ولكن على الدولة أن تنفذ لأن مبادئ باريس اللي أنشأت آه، المجالس الوطنية لحقوق الإنسان مفيش في إيدها حاجة إلزامية بتلزم بيها الدولة ال- العيب العيب مش في المجلس العيب في الإعلام اللي ما بيركزش على المجلس إحنا يجب قناتكم أهو دعيانة يجب أن الإعلام يركز على المجلس والمجلس ده بيعمل من أجل تعزيز حرية حقوق الإنسان من خلال آليات عمل موجودة فيه مم.
اليات العمل اللي موجوده فيه عندنا مكتب الشكاوي موجود بيتلقى كافه الشكاوي الخاصه بالانسان عندنا فروع في المحافظات تتلقى الشكاوي احنا بيجي لنا المواطن ونتلقى منه الشكوى اللي خاصه بحقوق الانسان ايا ما كان حقه في الصحه حقه في التعليم انتهاك حصل له داخل اقسام الشرطه ونحن بن يعني بنتواصل مع تلك الجهات المعنيه ولكن للمجلس ليس للمجلس نوع من انواع الالزام على هذه الجهات لان المجلس في النهايه مجلس استشاري طيب ارجع حضرتك للسؤال من البدايه ما هو دور المجلس القومي لحقوق الانسان حضرتك تناولت جزء من الدور اللي هو الصحه التعليم آه، آه، آه، آه، التعامل مع الامن بشكل مباشر لا عايزين حضرتك يعني ت- توضح لنا لو انت عندك مشكله في الحي هل ده علاقه بحقوق الانسان تقدر تروح لمجلس الحسنات تقول له انهي انا انهي أنا- مشكله في الحي يعني يعني يعني whatever يعني آه.
آه. كان يعني يعني يعني- عايزين نقول للناس ايه الدور الحقيقي للمجلس وايه اللي ممكن المجلس يقدمه للناس اول حاجه الدور الحقيقي هو المجلس بيتلقى كافه الشكاوي في كافه آه.
آه. المواضيع المواضيع كافه المواضيع كويس.
في مكتب شكاوي بيتلقى شكاوي طيب ده ده ده ده, بداية.
دو ده دور موجود مم.
نشر ثقافه حقوق الانسان ادي دور تلقي الشكاوي دور تاني نشر نشر تلقي الإصلاح.
الشكاوي مع آه.
آه. في, في كل الموضوعات في كل في كافه الحقوق في كافه الحقوق المتعلقه بالانسان مم.
يعني مثلا حق عندك الحق في التعليم الحق في الصحة على فرض بس الناس بتنظر للمجلس نظرة ضيقة انه لو تعرض لانتهاك داخل اقسام الشرطة هو ده اللي احنا بنقوله بقى آه.
ايوه عايزين بقى ده ده آه، ده يعني- احد الادوار آه.
اللي موجودة آه، في في ال- ال- للمجلس انما المجلس ليه وجهة عمومية اكبر من كده مم.
يعني اه ده دور موجود الخاصه بالانت... بالانتهاكات التي تحدث داخل اقسام الش- اقسام الشرطه انما المجلس كل اللي ي- يعني متعلق بكافه الانتهاكات وكافه حقوق المواطن لان هي حتى المسمى حقوق الانسان حق الانسان حقه في الحياه حقه في ال... في ال... في ال... في المأكل في المشرب في الملبس دي الحقوق كلها الخاصه بالانسان مم.
حقه في ال... في بيئه نظيفه مم.
ده حق من حقوق الانسان طبعا آه، حقه في ال- ان انتخابات حره ونزيهه نزيهة.
ح- حق من حقوق الانسان احنا بس هل اللي بتس... اللي بتسالني احنا بنعمل على تلقي الشكاوي ده ده ناحيه الناحيه الثانيه تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان طب قبل ما ننتقل الى تعزيز وثقافه آه، هو آه، نشر نشر.
حقوق الانسان عايزين نقول الشكاوي دي بقى اه يعني آه، دي بتلاقي صدى لدى آه، الدواوين الحكوميه يعني انت النهارده لما يجي واحد يقدم لك شكوى آه، خاصه ب- ب- بتعرض نجله ل- لامر ما في مدرسه ما بتتواصل مع وزاره التربيه والتعليم مثلا م-م.
هل دي بيبقى ليها مردود يعني فعلا بتتحل ولا آه، آه، لا، لا.
الاخوه في الدواوين الحكوميه يقول لك إيه مجلس حقوق الانسان ده ايه اللي جابه هنا وياخدوا الشكوى دي يرموها ولا ايه مش فاهم ال- المجلس بيتواصل مع كافه الجهات الحكوميه ولكن اسمح لي اقول لحضرتك اتفضل.
ليس بالشكل الامثل يا استاذ احمد مفيش تعاون آه.
مثمر يعني لا مش ما, ما خليناش مش نقول مثمر احنا عايزين ما بعد ثورة 25 يناير يبقى دو يعني تعاون مثمر ومثمر مم.
يعني يجب ال- أن يكون ما بعد 25 يناير اهتمام بكافة الشكاوي التي ترد إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ويتم بدوره إرسالها إلى الجهات المعنية مم.
انما آه، آه، يعني بيتفاوت التعاون من وزاره لاخرى مفيش يعني ما اقدرش اقول لك ال- ال- التعاون بيبقى بنسبه 100% مثمر مم. بنسبه قد ايه في المية يا مسلم لا ما بيتفاوت مثلا في آه، يعني اقول لحضرتك حاجه اخر تقرير طلعه المجلس القومي لحقوق الانسان أيوة.
التقرير السابع كان اعلى مكان متعاون مع ده المجلس تقرير سنوي ت- هو آه، المجلس ليه تقرير سنوي بيرصد يعني دي حالي سبع سنه للمجلس الثامن سنه تام- طلع تامن.
التقرير التقرير الثامن الثامن الثامن سنة.
اه التقرير الثامن اعلى وزاره كانت متعاونه مع المجلس وزاره الداخليه ده طبقا لل... لل... في ردودها اصل وفي وزاره تع- الداخليه صراحه آه، يعني برضو عايزين نوجه عنايه ال- الاخوه المشاهدين ان وزاره الداخليه فعلا انشات آه، قطاع كامل قطاع حقوق الانسان اسمه قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي مم.
برئاسة اللواء مساعد أول وزير الداخلية اللواء حسين فكري ومديرين الإدارات اللواء آه، آه، أبو بكر واللواء محمد ناجي آه، تواصل مجتمع حقوق إنسان فده أمر محمود ثانيا كلية الشرطة برضو آه، بقت تدرس مادة حقوق الإنسان مم.
وكانت بتدرس في سنين معينة أصبحت تدرس من آه، سنة أولى لحد السنة الرابعة وده أمر محمود إن يكون في زرع ثقافة حقوق الإنسان في آه، آه، آه، ضباط الشرطة منذ صغر ومنذ بداية دخولهم إلى الكلية حتى التخرج ده أمر محمود جدا وأمر كويس جدا لكن المشكلة هنا هو كبيرة جدا إن يكون باقي الوزارات مع وزارة الداخلية لما تكون بتتفاعل مع مجلس القومي لحقوق الإنسان نظرا للانتهاكات بتحدث في أقسام الشرطة إنما باقي الوزارات أن لا تتفاعل فده سوء ثقافة ودي مشكلة والمشكلة تنحصر في اتنين في دور المجلس ان المجلس مفروض ان يقيم ندوات مع الوزارات الغير متعاونة بالتعاون مع الوزراء ما بين السيد امين عام المجلس وبين السيد آه، آه، الوزير التربية والتعليم او وزير الصحة ايا كان الموضوع ويكون في نشر لثقافة حقوق الانسان لدى هذه الوزارات ويكون في آه، آه، آه، نظرة ايجابية لهذا المجلس ما يبقاش واحد يقول لك ايه المجلس ده هو إيه اللي جابه هنا ماله هو مال الصحة ولا التعليم ولا ولا الحي ولا غيره يعني هو اسمح لي سيادتك آه، المجلس آه، كأن حضرتك موجود جوه المجلس المجلس حاليا عامل لجنة تنسيقية بينه وبين الوزارات المختلفة تاني اجتماع كان خلال الأسبوع الماضي تاني اجتماع للجنة بتنسق مع كافة الوزارات المعنية من أجل إيه؟ هدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان مم.
يعني ازاي المواطن يدخل جوه وزارة التربية والتعليم ويعرف ايه هي حقوقه وواجباته جوه الوزارة ايه مم.
من حقه ازاي يقدم له طلب وزارة الداخلية نفس القصة وزارة ال... احنا قلت حضرتك آه، دايما عندنا مشكلة في ال- قضية الم- المياه النظيفة ايه حقه في ال- حقه في المياه النظيفة حقه في ال- في البيئة النظيفة مم.
ال- ال- المجلس طيب بص يا فندم تسمح لي ناخد التليفون دوت مم.
الاستاذ حمزه معانا ناخد تليفونه ويتحدث عن آه، آه، آه، ان المصريين لهم مشكله في الخارج استاذ حمزه السلام عليكم استاذ حمزه وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وبركاته.
بحضرتك اهلا يا فندم ايوه ايوه اتفضل اتفضل اهلا اهلا بك يا فندم اهلا بك
اتفضل
والله انا ليا شكوى لان كنت مشتكي كنت أنا مشتكي على واحد في الاردن
مم.
اه ايوه ف يعني ممكن استاذ حمزه توطي صوت التلفزيون عند حضرتك يعني ممكن توطي صوت التلفزيون تسمعنا من اوكي التليفون ماشي ماشي ماشي ماشي ايوه اتفضل.
بسمعك من التليفون اتفضل يا استاذ حمزه فالمهم اخيرا بعد خمس سنين حكمت لي المحكمه ب يعني بمبلغ حوالي 11000 وب- برسوم المحكمه يعني حوالي 11400 دينار اه فالمهم جاء اخيرا ادوه ثلاث شهور سجن لا ثواني بس آه، هي بدايه ادوه ثلاث المشكله شهور وبعد كده قال لي حج لك استاذ حمزه استاذ حمزه
اتفضل حضرتك بس يا ريت ايوه توطي معاك معاك توطي التلفزيون الاول تسمعنا من التليفون بس
أيوة.
طيب آه بسمعك.
بدايه المشكله اللي انت تعرضت ليها ايه انت تعرضت للمشكله في الاردن اه ايه هي بقى نوع الم... يعني بدايه المشكله حد كل حقوقك بداية حد المشكلة واحد ما- حد اضطهدك حد اه، تعدى عليك ايه نوع المشكله والله المشكله واحد نصب على نصب عليا ب- بعقوبه عمل كان هيجيب ناس من مصر يشتغلوا في الاردن اه ناصب عليا ب 9000 وربع يعني ب 8750 دينار اه بداية رحت اشتكيت في السفاره المصريه لا اشتكيت في السفارة قالوا روح اشتكي في المحكمة في المحكمه السفارة الأول ما كانش يعني لينا أهمية يعني ما كانوش بيهتموا بحقوقنا اه اه ده حقوق فرحت انسان اشتكيت في المحكمة الأردنية اه
اه يعني قبل خمس سنين اه اتفضل فالمهم است- استمرت الحكاية بالمحكمة وخد سجن وطلع اتكفل وطلع وما فيش اهتمام برضه بالمصريين يعني المهم حكمت لي أخيرا حكمت لي بعد بعد آه، رسوم المحكمة كله 11400 دينار وأخيرا ما حصلتش منهم حاجة حتى رسوم قلت لهم ادوني رسوم بس مم.
يعني الرسوم اللي دفعتها حوالي 1200 دينار قلت لهم ادوني رسوم هاتوا منه رسوم قبل ما تطلعوه مم.
قالوا لي حقوق رئيس المحكمه آه، قالت لي حقوقك هنا عملنا اللي علينا وسجناه قلت طب هاتوا له رسوم منه يعني ما دام حكمت عليه يعني يسمعوا له رسوم حتى بس قال لي لا ما لكش حقوق هو كده من حقك تسجن ثلاث شهور كل شهر كل سنه كل سنه ثلاث شهور سجن قلت طب انا هقعد اسجن فيه هناك في الاردن
مم.
فسبت الاردن واديني جيت في مصر بحيث ان انا اقدم هنا واعمل اي حاجه ويجيبوا لي اي حاجه حتى من طب يا ريت.
الفلوس دي بتاعت ناس مش بتاعتي كلها يا ريت تسيب حضرتك تليفونك في الكنترول بحيث ان الاستاذ امجد آه، آه، ياخد تليفونك ويتواصل معاك ويعتبر دي خلاص.
شكوى ويتواصل ايضا مع وزارة الخارجية المصرية ويشوف يعني او مع سفير الاردن هي فصل يعني طبعا مش عارف آه، مجلس هيتناول هذا الموضوع شكرا استاذ حمزة مش عارف المجلس هيتناول هذا الموضوع ازاي بداية، آه، ال- المصريين في الخارج ليهم على الوطن حقوق طبعا آه، وخلينا- وده حقوق انسان يعني آه.
قبل هو يعني اي سفاره في وخلينا- الدنيا حقوق وخلينا يا رعايا استاذ احمد مم.
نفرق ما بين المصريين تقسيمتهم ازاي اللي في الخارج في مغتربين وفي مهاجرين المغتربين ده اللي زي الاخ اللي اتصل استاذ حمزة استاذ حمزه وسافر وهيرجع تاني يجب ان الدوله لا تنظر لهؤلاء لهؤلاء المغتربين على ن- نظره انهم مورد مالي لخزانه الدوله اه التحويلات ولكن- طبعا اللي أو التحويل.
مش عارف ايه و...
ولكن لابد أن تضع الدولة في اعتبارها فيما يسمى هناك الملحق العمالي اللي موجود في السفارة لازم نفعل دور الملحق العمالي اللي من واجبه مش لازم نفعل يا فندم لازم انتوا تفعلوا آه، حقوق الانسان في السفارات المصريه خارج مصر ده يعني يعني ده امر م- يعني يعني اظن هو يعني ايه تاني يعني بعد ما دلوقتي بقى في مستشار لرئيس الجمهوريه لشؤون المصريين بالخارج ماشي يعني ايه تاني ممكن يتعمل اكثر من ذلك ومع ذلك المصري يذهب الى القنصليه او يذهب الى السفاره ليه؟
في الخارج ليه؟
لا ليه؟
يعامل معامله ادميه يعني ليه على ليه أي اساس ليه ليه؟
يعني اذا كنا احنا يا استاذ احمد اتفضل.
بنطالب ان وزاره الداخليه تغير عقيدتها تجاه المواطن يجب ان وزاره الخارجيه والسفارات المصريه اللي موجوده بالخارج تغير عقيدتها تجاه المواطن المصري كل الشكاوي بتيجي غالبا بتيجي بتقول لك ان السفارات ما بتتعاملش مع المصريين كويس اصل المجلس هيعمل ايه للمصريين في المجلس لما بتجي له شكوى زي شكوى الاستاذ حمزه بيتعامل وبينشئ و- وبيبعتها لوزاره الخارجيه وفي حاله الرد بي- عدم الرد بيبعت استعجال المجلس خلي بال حضرتك لا يملك اداه آه، جبر على الوزراء أداة لأن دوره- تنفيذ.
على اداه تنفيذ لان في النهايه المجلس دوره استشاري انما بيملك ايه احنا بنملك بنقول وبنبعت و... و... وب...
ليه المجلس ما وبنقول يعملش- في تقاريرنا استنى اتفضل.
بقى احنا لا نملك الا التقارير مم.
بنقول ان الوزاره دي تعاونت معانا الوزاره الثانيه ما تعاونتش معانا الوزاره دي تعاونت بنسبه كام 50% كنت لسه هقول لك، آه.
60% ليه ما يبقاش بقى في لائحه سوداء ولائحه بيضاء لائحه بيضاء لكل من تعاون بشكل ايجابي في حل مشاكل المواطنين ولائحه سوداء لكل من لا يتعاون في حل مشاكل المواطنين وده هيبقى امر آه، محمود هناك- ويبان للمجتمع المصري للشعب اللي هو للناس يبان لهم مين فعلا اتقى الله في هذا الشعب وقدر يتعاون في حل مشاكل الناس ومن لم يتقي الله في هذا الشعب ولم يتفاعل او يتعاون معه وده امر كويس جدا ويبقى على الملأ هناك هناك هناك تقرير سنوي بيصدره المجلس بيقول مين اللي تعاون معاه ومين اللي ما تعاونش معاه ومين اللي بعت له مثلا 100 شكوى وترد عليها اترد على 90 شكوى او مين اللي بعت له 100 شكوى ورد على 10 فين يا استاذ امجد التقرير ده انت راجل مستشار اعلامي للمجلس اه فين التقرير ده قول لي بالله عليك فين التقرير يعني- موجود يعني- يعني لا، هات لا، لنا نسخه انت بعت لل- لل- للجرنان عندنا لل- لجريده الرحمه وقناه الرحمه نسخه في نسخه موجوده معاك في العربيه دلوقتي اللي دهري.
طيب اوكي خلاص. ده وعد لا لا وعد طيب، إن إن طيب.
انما احنا مم.
آه، يعني عايز اقول إيه؟
لا لا لا تتوسع لا لا, لا, في نشر لا. احنا الحاجات.
احنا احنا اللي بيحصل ان لما بيطلع التقرير السنوي بنع... بنوزع التقرير على الجهات المعنيه وبالاضافه لل... للوزارات والمصالح وال... و- وال... ووسائل الاعلام المختلفه بنبعت لهم التقرير السنوي بس احنا ي- يعني يعني يجب ان نظرا للاهتمام البالغ اللي موجود حاليا بحقوق الانسان يبقى يزيد ال- جريده الرحمه يبقى موجوده عندها تقرير تقرير وقناه الرحمه موجوده عندها تقرير بالظبط. لا ل- لكل المك... يعني يعني لكل المجتمع المجتمع الاعلامي يجب ان يتفاعل معكم مم.
ولازم ان هو ياخد الحاجات اللي انتم بتعملوها ديت تقارير وك... وينشرها وكمان يبرزها مش ينشرها بس ليه عشان يطلع الشخص او أو الوزاره اللي هي فعلا بتتعاون لمصلحه الوطن خلي والناس بالك اللي هيتعاون خلي بالك احنا احنا يع- يعني عندنا اداه اداتين بيتعاملوا مع المجلس منظمات المجتمع المدني والاعلام دول الاداتين ال- ال- ال- ال- اللي اللي- اللي بيعمل من خلالهم المجلس مم.
كل تقارير تقصي الحقائق أو التقارير اللي بيقوم بها المجلس بتصدر من خلال وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت وسائل إعلام مقروءة أو مسموعة مم.
أو ق- آه، قنوات فضائية مم.
فاحنا ال- ي- ي- يعني على طول بنبعت للإعلام ومتواصلين مع وسائل الإعلام المختلفة من أجل ال- الهدف اللي احنا دايما بنرجع له إن الناس تبقى عارفة ما لها وما عليها يعني من, من أجل إن كل واحد يبقى عارف ما هي حقوقه وما هي واجباته مم. طيب نقول بقى أهم القضايا اللي تناولها المجلس وحل هذه القضايا
يعني أقول لحضرتك حاجة يمكن أنا هبدأ لك من الآخر إن المجلس حاليا ما مهتم تبدأ لي من 8 سنين يعني طبعا قبل الثورة كان المجلس قوي جدا وكان مؤثر وكان بيعمل حاجات لا كتير يعني لا اقول لحضرتك حاجه آه، لكل حدث حديث ولكل وقت له ظروفه طبعا
آه، المجلس لم يكن في اي وقت من الاوقات مجمل لوجه الحكومه بل كان بتصدر عنه التقارير وتصدر عنه التوصية ليه في النظام السابق كان مجمل و لا مش م... م... خ...
داعم للحكومة يعني لا خلينا إن... انما كان بيقو... بيقو... داعم للحكومه ما كانش داعم في اي وقت مم.
ولو كان داعم كان 2010 التقرير بتاع انتخابات 2010 تأخذ به محكمة القضاء الإداري الإداري ويبقى أحد الأسانيد اللي استندت إليها محكمة القضاء الإداري في حل الحزب الوطني أدي حالة قضايا قبل قبل ما ندخل بقى الحالة التانية هنطلع فاصل ونواصل بعد الفاصل ماشي سلام المشاهدين واصل ثم فاصل ثم نواصل
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على بيت كنوز انا والله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة مع لك
كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
السلام عليكم قبل الفاصل كنا بنتكلم على أهم القضايا اللي تناولها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكان الأستاذ أمجد بيتحدث عن قضية حل الحزب الوطني إيه تاني غير الحزب الوطني يا أستاذ أمجد؟
آه، تناول عمل مؤتمر خاص مم.
ب- هو كل القضايا الخاصة بحقوق الإنسان تفاعل معها المجلس وعمل ورش عمل ومؤتمرات وندوات مم.
آه، قضية قضايا المصريين بالخارج مم.
اللي احنا بصددها اللي اتكلم عشانها الأستاذ حمزة عمل مؤتمر خاص بالمصريين بالخارج وقدم للحكومة السابقة ما قبل الثورة التوصيات الخاصة بحقوق المصريين في الخارج ايوه هقول لحضرتك قبل الحكم القضائي اللي صدر بأحقية المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات قبله بسنوات طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس في أي فترة من الفترات السابقة واللاحقة لم يغب يعني حاطط عن نصب عينيه قضية حقوق الإنسان قضية المواطنة ومنع التمييز عمل العديد من المؤتمرات وورش العمل انت عارف حضرتك قبل الثورة ان في واحد احد الشباب قدم لوزارة الخارجية ولما قدم لوزارة الخارجية ونجح في الانتخاب ونجح في الامتحان آه رفضوه قالوا له ع- رفضوه عشان ايه؟ عشان ان مستواه الاجتماعي اقل من المستوى المطلوب لوزارة الخارجية وانتحر بس انا مش متذكر اسمه دلوقتي المجلس طالب بقضايا بمنع التمي... منع التمييز تمييز ق- عنصري التمييز ع- التمييز بسبب الجنس او اللون او العقيده عنصرية.
ال- المجلس يعني عقد العديد من الور او من ورش العمل المجلس اسمح لي ليه دور ودور كبير وفعال في مراقبه الانتخابات اول حاجه بيدرب الجمعيات الاهليه على كيفيه المراقبه المحايده للعمليه الانتخابيه سواء وعقد العديد من ال- الدورات الت- التدريبية مع منظمات المجتمع المدني لهذا الغرض بيراقب ال- الانتخابات من خلال غرفة مركزية خاصة بها بهذا ال- العمل آه، المجلس وقع العديد من البروتوكولات مع الجهات المعنية مع المجلس القومي للشباب اللي هو حاليا بوزارة الشباب مع آه، المجلس الأعلى للجامعات من أجل يعني احنا البروتوكول المجلس الأعلى للجامعات من أجل دمج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج اللي بتدرس بالجامعات وز- وفي بعض الجامعات حاليا بعض الجامعات مش كلها بتدرس مناهج مناهج حقوق الإنسان طيب قضيه قضيه ح- يا استاذ احمد لازم نبقى كلنا فاهمين ان قضيه حقوق الانسان دي قضيه اساسيه وقضيه محوريه في حياتنا
طيب ناخد ال- الحاج ابو عمر ونوصل مع حضرتك الحاج ابو عمر السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بحضرتك اتفضل
اهلا وسهلا فندم. حضرتك بس يعني هو نقطه بس بالنسبه للمصريين بالخارج يعني بالنسبه لكلام حقوق الانسان بس انا خلينا يعني انا اكون صريح معاك اتفضل احنا عمرنا يعني انا سافرنا كذا مره سواء في قبل السعوديه وغير السعوديه ما بنشوفش حاجه حد من بتوع الانسان دول الا بعض الناس بس اللي بتسلط على الاضواء سواء مثلا يكون معروف يكون كده لكن ما بنشوفش مثلا يعني في الوقت اللي احنا بنشوف بعض السفارات بلاد مش هقول لك يعني في قيمه مصر ولا في حضاره مصر بلاد يعني جنسيات يعني ربما لا يعترض بها في العالم وكل كل بني الانسان مكرمين لكن احنا بنتكلم لو وجدناها من ناحيه المقاييس اللي هم بعض الناس بتقصص عالمين والكلام ده كله في الوقت ان مصر بلد الحضاره لو واحد في بعض الناس بتبقى في, في, في, في بلاد ال- ال- ال- الغربه والخارج بيبقوا محتاجين بس حد يقف معاهم او يقول يبعت لاهاليهم يعرفهم ان هم ان هم مثلا مش لاقي- مش لاقيين فلوس ان هم آه، ضحك عليهم ان هم اتنصر عليهم ده على المستوى الخارجي المستوى الداخلي انا نفسي اشوف حقوق الانسان فين حقوق الانسان انا كراجل من المناطق الشعبيه فين حقوق الانسان من المناطق الشعبيه اللي احنا قاعدين فيها فين هي حقوق الانسان من بعض الناس اللي بتروح تعمل بحث اجتماعي بيطلعوا عينيهم وانت مش عارف شغالين فين وعامل ايه والناس محتاجه فين حقوق الانسان من الناس اللي بت- بت- بتتسول على ال- ال- بعض المستشفيات عشان خاطر ان هي تعمل دول على نفقه الدوله او بتكون محتاجه العلاج ويفضلوا يذلوهم يروح هنا ويروح فين حقوق الانسان؟ حقوق الانسان بس على بعض الناس اللي هم ال- ال- النخب او الناس المثقفه او الناس اللي هي حقوق المراه حقوق المراه احنا عندنا ناس امهات كتيره ها لا يسلط عليها الضوء ناس مش لاقيه تاكل امهات بتخرج عشان خاطر عيالها ولا حتى بتجد العمل المناسب ليها ولا ان هي تقدر تكفي عيالها ده على مستوى الداخلي ومستوى الخارجي اتمنى ان هي حقوق الانسان انا ما فيش حد بيكره حقوق الانسان احنا نتمنى ان تجعلنا انسانيتنا سواء في الداخل او في الخارج لكن داخل مصر انا واحد من الناس اديك مثلا من ضمن حقوق الانسان ها شاب حبيت اعمل مشروع رحت قدمت في بنك التنميه وقال لك تعالى وحقوق الانسان و... وان انت نساعدك كشاب ان انت تعمل مشروع وتفتح رزق لغيرك طلع عيني وعايزين ضامن ومش ضامن طب انا عندي المحل وعندي المكان وعندي الامكانيات وعندي الخبره وعندي الصنعه اعمل ايه تاني؟ في الاخر بتضطر انك تسافر بره هتلاقي وقت تلاقي حقوق الانسان معاك في مصر ان هي تجيب لك حقك من الدوله ان هي حتى انت مش مطالب منهم كشغل حكومه او ان وظيفه حكوميه ان انت حقك ان انت تفتح مشروع وتفتح باب بتاع يعني يعني كذا مساله لو حبيت ان افتح فيها مش هيكفي يعني ال- الكلام في الحاله عشان اسيب مجال الاستاذ يرد عليا لكن اتمنى ده هو الانسان مفعله سواء في الداخل او في الخارج لكن بقول لك بعض الناس الجنسيات مختلفه اقل مننا حضارات اقسم بالله السفارات كلها بتقف على على على قدم وساق اذا اوذي او حسوا ان واحد من عمالهم في الخارج تعرض بس ما خدش حق من حقوقه في الوقت ان بعض المسلمين بيصرخوا على باب السفارات وعلى باب الناس وعلى باب البتاع الحقونا ده احنا ده احنا اتضحك علينا ده احنا اتفقنا على مبلغ والمبلغ ما- مش هو المبلغ ده احنا شركات السفارات التوظيف العمو- توظيف العماله الخارجيه بت- بتنهب الناس بتبقى واخده الفيزا ببلاش وبتطلع عين الناس وتقول لهم 8000 و10000 و20000 فين حقوق الانسان من كل ده؟ ربنا يجازيك خير ان شاء الله شكرا يا ابو عمر والله وجعت قلبنا يا ابو عمر فعلا هم؟ عوض استاذ عوض السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا ازيك يا استاذ احمد اهلا بحضرتك استاذ عوض اهلا بسير شباب خريجين الفيوم معاك حضرتك الله يكرمك اهلا وسهلا
حضرتك يمكن حضرتك كنت انت حضرتك من هم المشكله بتاعتنا والجزاء الطين المبلل اللي احنا زرعنا يعني احنا قالوا لنا زرعوا فزرعنا انت عوض ومنا عوض والله يقسم لك بالله عوض غير من حاجة.
الفيوم يا عوض اللي باع بيته عشان يزرع عوض من الفيوم انت ايوه يا فندم يا عوض انت مشكلتك دي أيوة يا بتكلمني فندم، على عوض الهوا من من الفيوم.
2008 ولحد النهارده من 2008 يا عوض لحد دلوقتي ما اتحلتش يا عوض والله يا حضرتك يا فندم قالوا لنا ازرعوا لا.
ولقيتنا مش مشاكل لا لها اول ولا اخر يعني منا اللي بيع بي- بيته ولا الله الريح يقسم لك بالله غير حانس الناس باعت بيتها عشان تزرع وخسرت خساره لا لها اول ولا اخر لسه لسه الري ما وانا حلش حضرتك من الناس صرفت اكتر من 40000 جنيه عشان ازرع ويا ريتني ما صرفت ويا ريتني ما استلمت ارض من الاساس
لا اله الا الله طب وعوض انتوا آه، آه، المحافظ رحتوا يعني- للمحافظ عوض يا عوض عوض طب يا عوض يا ريت تتصل بينا تاني ويا ريت تسيب لنا تليفونك يا ريت يعني الاخوه حتى في الكنترول يكلموه يجيبوا لنا تليفونه و- ومشكله عوض دي صراحه يعني يعني يعني تخيل يا استاذ امجد مجموعه شباب خريجين خدوا اراضي زراعيه
شكل الخريجين وصرفوا عليها شبكه ري وفي الاخر مفيش ميه ويروحوا للري هنوصل لكم الميه مفيش ميه ويروحوا خد بالك بقى من من, من اللي جايه دي بقى يروحوا لمحافظ الفيوم يقول لهم انتوا تبع بني سويف يروح لمحافظ بني سويف يقول لهم احنا مالنا مالكم انتوا تبع الفيوم يعني يعني سبحان الله 2008 بتقول يعني المشكلة.
يعني تخيل يعني يعني كام وزير زراعه اتغير وكام وزير ري اتغير وكام وشباب دول دول شباب باعوا اللي قدامهم واللي وراهم علشان خاطر يحلوا مشكلتهم وعشان خاطر ياخدوا الارض ويزرعوها ويكسبوا ويطلعوا خير للبلد لما مجموعه شباب مش عارفين يزرعوا ارض مدالهم الدوله طب الدوله تديهم ارض من غير ميه ليه ليه يعني يعني والله العظيم امر يعني امر ص... يعني إيه؟ حاجه يستر العجب.
تنرفز وتضايق ليه يعني الدوله تديهم ارض من غير ميه هيزرعوها ازاي حاجه غريبه باع يعني.
بيته وعشان حسبي الله ونعم الوكيل اسمح لي انا هرد على الحاج ابو عمر الحاج ابو عمر صراحه وجع قلبنا يا استاذ امجد الحاج ابو عمر اتكلم في آه، صراحه آه، في مواضيع اسمح كتير لي دي كيف يشعر المواطن المصري بادميته في الداخل والخارج آه، احنا احنا اسمح لي ادميه في الخارج مفيش يا استاذ امجد بس آه.
يعني يعني هو يشعر خلي- يشعر بالقهر والظلم والاضطهاد يعني احنا خلينا في بدايه حديثي مع حضرتك اتفضل يا فندم قلت لك ان الثوره قامت من اجل العيش والحريه والعداله والكرامه الانسانيه. يجب ان نظره كل الوزارات نظره كل المسؤولين تتغير عقيدتهم تجاه المواطن وان ما يفعله تجاه المواطن هو حق له وليس منا او تفضل من المسؤول. اذا اذا النظرات يعني اذا النظره بتاعتنا اتغيرت كل واحد هي... انت دلوقتي يعني اقول لحضرتك حاجه المنظر الغير ادمي اللي بتشوفه على طابور العيش لغايه دلوقتي ده منظر يدمي القلب في حين ان ان هناك بعض منظمات المجتمع مش رغيف المدني العيش لقمه العيش لقمة ان ان ان ياخد الخمس ترغفة ولا العشر ترغفة تلاقي طابور وناس جاية مستنية منذ الصباح الباكر عشان تيجي تاخد العيش في حين ان ان في ناس اقترحت بعض ال- ال- المشاريع وبعض الحلول اللي منها ت- تودي ي- ي- يعني ت- يبقى العيش ي- ي- يبقى خدمه للبيوت منه بتوظف ناس ومنه ومنه بيبقى شكل ادمي منظر الناس اللي موجوده جوه المستشفيات انا من الريف وعارف ايه معنى كلمه الريف اللي موجودين بيتسولوا العلاج جوه المستشفيات منظر الناس اللي راكبين جوه القطارات حاجات فعلا انا ابو عمر ما جاش بجديد لان انا من من يعني من من هذا الش- يعني من هذا الطين موجود وبحس بالامه انما انما يجب ان الدوله تتكاتف الدوله الج- الاجهزه التنفيذيه اتغير عقيدتها تجاه المواطن المصري الوزارات المختلفة اتغير عقيدتها وزارة التعليم وزارة الداخلية وزارة الصحة آه، ال- المجلس لوحده مش هيقدر يعمل حاجة لابد ان ان احنا عندنا كده يقين ان المواطن المصري لازم ياخد حقه داخل هذه البلد طب عوض رجع معانا تاني اه يا استاذ عوض استاذ عوض ايوه يا استاذ احمد السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا استاذ عوض حضرتك المشكله بتاعتنا من 1 1 2007 مش آه.
من 2008 يا
معلش فندم وحضرتك ده مشكلة السلام- تاريخية بقى آه، عفوا يا استاذ حضرتك اتفضل سلمونا الارض اه وقالوا لنا ازرعوا وزرعنا بقالنا سنتين ثلاثه كده قالوا لنا ازرعوا وقابلتنا مشاكل انفجارات في الخطوط محطه م- مستهلكه خطوط مستهلكه بيوت غير ادميه ونزل حضرتك اكتر من لجنه عشان تشوف البيوت والح- و- واللجنه حضرتك قررت باداره المنازل وتغيير الخطوط ولكن فين حضرتك انا عارف ان البلد فيها مشاكل وده مش وقته بس يعني آه، احنا ذنبنا ايه إن- إن يبيع بيته لا ومش واللي وقته يبعد ليه وراه انا واللي عايز قدامه واللي يصرف 30 40 مش وقته ليه هو انت مش مواطن مصري ليك حقوق ما حضرتك مش يعني وقته البلد ليه يا بتعاني مش من مشاكل من مشاكل اكتر مننا احنا مش عايزين نستغل الفرصه امم امم
طب هي بقول لك يا عوض هو انتوا لما كنتوا تروحوا الفيوم يقولوا تبع بني سويف وتروحوا بني سويف تقولوا الفيوم اتحلت أيوة المشكله يا دي ولا فندم، لا ايوه يا فندم حصل احنا حضرتك رحنا محافظ بني سويف كان حضرتها ساعتها ساعتها حضرتك استاذ آه، اللي كان حضرتك وزير التنميه قريب استاذ احمد زكي عبد الدين اه سياده اللوا احمد زكي عابدين حضرتك قال انتوا آه، خريجين فيوم طب حضرتك الارض في حيز في حيز بني سويف قال لا مش مش مشكلتي انتوا خريجين فيوم لكن الارض في حيز بني سويف دي مش مشكلتي رحنا حضرتك لسعاده اللوا مجدي القبيصي ايام ما كان محافظ الفيوم قال انتوا خريج الفيوم بس الارض في حيز بني سويف مش مشكلتي
امم
يعني مع حضرتك يعني ساعتها بقول لك لفينا يعني على يدك حضرتك شفت شفتنا قبل كده حضرتك ودخلتنا سياده الوزير ساعتها امين اباظه امم مش عارف يعني المشكله مش مش عارف حل هي دي مشكله ام المشكلات ولا طب ايه؟
انا عايز معلش يا عوض طب عايز اتفضل افهم يا فندم.
دلوقتي الموضوع عند مين بالظبط يعني أنا- انا انا نفسي من كتر المسؤولين ما بقتش فاهم حضرتك حضرتك عند دلوقتي محافظ- عاي- عايزين نوصل ان ان إن- آه، يستلم المحطه الميكانيكا والكهرباء عند محافظ يا ايوه عند محافظ الفيوم يعني لا حضرتك آه، آه، المتخصصين في الفن ل- للمحطه الجماعه بتوع الميكانيكا والكهرباء مش عايزين يستلموا المحطه
هي مشكلة ازاي ازاي دي محطه معموله مقايسه ليها 520 فدان ومش عايزه تستلمها الميكانيكا والكهرباء تقول لا انا عايز استلم محطه يكون ده يكون حضرتك قوتها 600 فدان طب هنجيب لهم 60 فدان منين؟ ازاي كانوا مستثمرين على 520 فدان؟
يا عوض اتفضل يا فندم.
تبع مين
تبع حضرتك الفيوم ت- احنا تبع الفيوم طيب يبقى احنا آه، المهندس احمد علي انا هخلص الحلقه وهكلم السيد المحافظ محافظ اتفضل.
الفيوم و- وهاخد تليفونك من الكنترول من الاخو من الكنترول وهكلمك آه، تاخدوا بعضكم كلكم انتوا كام واحد
احنا حضرتك 104 خريج يعني حضرتك ال- آه احنا- تاخدوا تاخدوا ال 104 خريج وتطلعوا على المحافظ وانا هكلم سياده المحافظ و...
احنا و...
شايفين البلد في قلق وشايفين في مشاكل فاحنا نقول شويه نقول مش وقته شويه من يوم الصبح نقول مش وقته مش وقته لكن والله اقسم لك بالله ناس باعت بيتها عشان تزرع الارض وخسرت خساره ما- يعني ما لا اله الا تقدرش الله على العموم آه، استاذ عوض انا بشكرك و... و... ومش صراحه مش لاقي كلام اقوله لك والله يعني فعلا مش لاقي كلام اقوله لك لما يكون يعني 105 شاب خريج او 104 شاب خريج من 1 1 2007 لحد النهارده عندهم مشكله دي صراحه يعني يعني على راي عوض ام المشاكل فعلا استاذ امجد نعم اتفضل
بداية يع- يعني هو ال- المجتمع المصري مليء بالمشاكل مليء بالمشاكل في خلي بالك غير عوض في كذا عوض موجود لان 30 104 سنة- عوض 104 لا.
عوض 100 يعني خد بالك.
آه، 104 خريج ايوه خلي بالك ان احنا خدنا 30 سنه تجريف اهتمام بفئه معينه على حساب بقيه الشعب انت حضرتك لو فتحت التليفون هتلاقي مشكله موجوده مشاكل موجوده في اسوان ومشاكل موجوده في قنا ومشاكل موجوده في الاقصر نتيجه ان المسؤولين لم يعملوا من اجل المواطن وحقوقه الاساسيه وعملوا لحساب نفسهم ولحساب فئه معينه خلاص كانوا طول الوقت بيعملوا لحساب هذه الفئة المعينة والشعب الطبقة كان كان طبقة العشرة في المية والباقي ما بيعملوش حضرتك شوف ال ال ال ال ال يع- يعني مدى ال- الت- ال- التدني في الخدمات المقدمة للمواطن وما بتكلمش على خدمات لا أنا بتكلم على خدمات أساسية للمواطن الخدمات اللي هي انا بسميها من اول النهارده كوب المياه الذي يقدم للمواطن انا في بلدي قريه في محافظه سوهاج اسمها الحسنه كل الناس شغاله عشان كوبايه الميه فلاتر المياه التي تقدم للمواطن مياه غير نظيفه طب خد بالك بقى بالنسبه للفلاتر ديت اه انا أحسن عندي موضوع عندي وحده طنطا اه آه، آه، علماء المياه اثبتوا آه.
ان الفلاتر دي غير صحيه آه، يعني الناس المتخصصه آه، آه، آه، آه، اساتذه اللي في علم المياه ده اثبتوا اساتذه الجامعات ان الميه آه، ان الفلاتر ديت غير صحية ودي مشكله اكبر يعني بس ناخد احمد من القليوبيه استاذ احمد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، عفوا للاطاله اتفضل يا فندم الله يبارك لك يا باشمهندس حضرتك آه، نقطة أولى أنا بقول يعني بقول ممكن حضرتك لرئيس تعلي صوتك الجمهورية أنت ما بتضرش أستاذ نفسك، أحمد، يعني آه، ممكن تعلي صوتك بعد اذنك بقول لحضرتك أول يعني النقطة الأولى اللي أنا بتكلم فيها ب... ب... بترجى رئيس الجمهورية إن يحزم شوية في اللي بيعمله لأن هو لو انكسر مش مش مش هو كفرد انكسر أو هو كحزب انكسر التيارات الإسلامية كلها انكسرت دي نقطة النقطة الثانية أنا هنا وبالي طابونة عيش حضرتك سامعني؟
اتفضل يا فندم وبالي هنا طابونة عيش مم.
فكان الراجل دوت بيجيله عشر شكار كل يوم مفروض يخبزهم مم.
آه، فبنبص في مره لقينا بيطلع ش- دقيق وقفنا له طل- فما عرفش يطلع دقيق تاني مم.
قلنا له ما فيش شكاره دقيقه هتطلع من الطابونه مم.
قال خلاص ماشي انت إن مسكتوني بشكاره دقيق ابقوا اتصلوا بالتموين انتوا مالكوش معايا غير كده مم.
قلت له ماشي فمن هنا منع ان هو ياخد آه، دقيق من الطابونه بقى اللي يتم ايه المفروض ان العربيه بتجيله كل ثلاث ايام تنزل له 30 شكاره دقيق يغبسهم في الثلاث ايام فطبعا لما احنا ضيقنا عليه وما بقاش يعرف يطلع العرق الدقيق من الطابونه بقى يعمل ايه بقى اتفق مع الراجل اللي بيجيب له الدقيق بدل ما بيجيب له كل ثلاث ايام 30 شكاره بيجيب له كل ست ايام 30 شكاره يعني هو كان بيخبز خمسه وي- ويشيل خمسه من دلوقتي بقى يجيله يجيله ال 30 شكاره للست ايام وكفايه وكفايه على كده طب استاذ احمد ممكن بعد اذنك تسيب تليفونك في الكنترول واحنا نكلم سياده اللواء محمود يسري مدير امن القليوبيه شوف شرطه التموين في هكمل القليوبيه بس لحضرتك نقطه صغيره معلش نعم المهم اتصلت لبتوع التموين من مباحث التموين قال لي خلاص احنا هنجيلك ووقفت على الطابونه وكنا هنعمل مشكله ومستني حد يجي محدش جالي ال- الراجل بتاع الطابونه خلص وخد بعضه واتكل على الله اتصلت بيه تاني راح رادد عليا واحد تاني قال لي ما الطواين ما بقتش تبعنا طب اروح فين قال لي خد النمره دي اتصل بيها وهم يقولوا لك فاتصلت بنمره قالوا لي احنا في شبرا الخيمه ممكن ت- نستاذنك تجي لنا ربع ساعه قلت لهم حاضر وجريت على شبرا الخيمه ورحت لهم فبعد كده قال لي ده مش تبعنا قلت له طب حضرتك قلت لي تعالى ليه لما هو مش تبعكم هو انت في منطقه ايه آه، فابو سنه آه، القليوبيه اليوب اليوب اه اليوب ما هي تبع القليوبيه ماشي ما هو انا جنبي شبرا الخيمه يعتبر برضه شبرا الخيمه طالما يا اليابان بيه ما بس سيب لي عدتش ال- تليفونك يا بيه البحر.
وانا سيب لي تليفونك اه في كنترول واللواء محمود يسري مدير امن القليوبيه من الناس المحترمه جدا جدا جدا في مصر وراجل كفء و- و- وانا هديله تليفونك واخلي مكتبه يكلمك و- ويشوف موضوع يا ريت انت تبقى عارف لان انا برضه معايا نمر عميد اتنين عمدة معايا نمرتهم وكلمتهم رحت انا وزاره التموين والله رحت يوميها يا يعني بيه خلصت في شبرا الخيمه خدت بعض ورحت على وزاره التموين يا استاذ احمد نعم حضرتك سيب لي تليفونك في الكنترول وانا ه- ه- هكلم السيد دلوقتي مدير امن القلوبيه وهخلي العلاقات العامه عنده تكلمك و- و- ويبعتوا لك مباحث التموين او يخلوا حد من شرطه التموين يكلموك ويجوا لك طب بالله عليك هستنظر ماشي حاضر لا يعني مش محتاجه ده ده مش محتاجه بالله عليا دي حاجه يعني انت بتتكلم على رغيف عيش بيروح لناس غلابه وفقراء فطبعا انت بتتكلم ازاي يعني سيب لي بس تليفونك بس بس اسمح لي يا استاذ شكرا زحمه يعني قضيه قضيه ال- موضوع- رغيف موضوع العيش عارف يعني يعني ليس انا وقفت مره مع احد اصحاب المخابز قال لي لازم نسرق ما لهاش حل قال لي انا لو ما سرقتش مش هقدر اغطي تكلفتي بكلمك بامانه كده لابد ان يكون هناك آه، عدالة.
عداله أيوة، يكون يعني- يعني, يعني, يعني أنت- نتعامل أنت- يعني أنت- اقول لحضرتك حاجه انت دلوقتي الدكاتره في المستشفى الاميري ما بتلاقوهمش موجودين ليه لان هو بيبقى سهران في مستشفى استثماري وجاي عشان ال1000 جنيه ولا ال500 جنيه ولا ال700 جنيه اللي بياخدها الطبيب في المستشفى الاميري ده يرضي ربنا بالله عليك يعني خلينا نتكلم بقى خ- يعني خ- يعني شرعا ما- يعني.
ما- ما نخ- ما احنا لما هنيجي نتكلم على الدين انت وافقت تكون ليه عندك فرن خبز او فوق او طابونه زي ما الاستاذ بيقول هو راجل استثمر في حدود 300 400 الف جنيه بيقول انا لو مشيتها مظبوط مش مش هلاقي طب وليه الفلوس- تستثمر طالما هي مش تمشي مظبوط ما ابعد عن ال لا انا برضو آه، يعني هرد عليك بالمخالفه الدولة لابد ما هو بص ي- يعني لابد ي- ي- يعني يكون هناك البرامج الحقيقية اللي تعملها الدولة من أجل إن إن المواطن لما يسرق يبقى يعاقب عقوبة أقول لك حاجة في الع- يعني هناك غرامات على أصحاب المخابز مم.
وهناك الكثير على ومع ذلك بيسرقوا في الدقيق قضية موجودة قضية أنا بعتبر إن قضية س- سرقة الدقيق دي قضية قومية موجودة في مصر بس ازاي ازاي انت تحلها حلها ب- ب- بفعلا افصل فتره من الفترات قالوا ان ان ال- التوزيع ينفصل عن الانتاج ده م- ده حاجه كويسه او او والدعم النقدي لل...
اه والدعم لا والدعم النقدي اللي هو طب ما تع- لأصحاب ما تعمل المخابز يعني.
البرامج دي ما تعمل فصل للتوزيع عن الانتاج انما الحقيقي اللي شايفه انا مفيش برامج حقيقيه موجهه للمواطن العادي موجوده لغايه دلوقتي حتى ما بعد الثوره حلقتي خلصت واسئله ما خلصتش كنت عايز اسالك عن التربيه المدنيه كنت عايز اسالك عن آه، آه، آه، مواضيع كتير والناس صراحه التليفونات كتير متفاعله مع آه، موضوع حقوق الانسان وعشان كده آه، نتمنى ان احنا نتواصل مع بعض ويكون في حلقات تانية عن آه، موضوع حقوق الانسان ونكون سعداء بوجود حضرتك معانا يا استاذ امجد آه، أنا سعيد باللقاء ده وسعيد على إني لأول مرة آه، نف- آه، قناة الرحمة ب- آه، بتفتح آه، ال- هذا الموضوع من خلال حضرتك آه، احنا بن- آه، يعني في وعد ان يبقى في لقاءات آه، متكررة ما بيننا وبين حضرتك في برنامجك لشرح آه، هذا ال- المفهوم المفهوم اللي هو موجود مع كل إنسان مفهوم حقوق الإنسان من أول ما بيصحى من النوم لغاية ما بيرجع ينام تاني لأن مفهوم حقوق الإنسان مفهوم شامل مفهوم للحياة مفهوم للمواطن كيف آه، يعيش في مجتمعه آه، بطريقة آه، آه، بطريقة آه، آمنة بطريقة يتحقق له فيها العدالة في كافة مناحي حياته استاذ امجد فتحي رئيس مجلس امناء المؤسسه الافريقيه للتربيه المدنيه لحقوق الانسان ومستشار الاعلامي للمجلس القومي لحقوق الانسان انا بشكر حضرتك شكرا لك يا فندم.
وان شاء الله نلتقي في حلقه جديده عن آه، حقوق الانسان شكرا ساده المشاهدين اشكركم واللقاء الجاي ان شاء الله الاسبوع القادم هيكون معكم احمد سمير وشكرا لحضرتك
الشورى قول وحوار والشورى